الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بتاع الدكتور زغلول النجار حقيقي أنا قرأت هذا الكتاب للدكتور النجار ودكتور نجار أستاذ علوم الأرض بعدد من الجامعات العربية والغربية وزميل الأكاديمية الإسلامية للعلوم وعضو مجلس إدارتها ومدير معهد مارك فيلد للدراسات العليا بالمملكة المتحدة بإنجلترا يعني والكتاب عبارة عن تسجيل لحوارات بيني وبين الأستاذ أحمد فراج في برنامج نور على نور وكان في التلفزيون في عامي 2000 و2001 وقد جاء بالكتاب صفحة 37 أو للدكتور النجار عن الإعجاز العلمي للقرآن تحت عنوان الآيات الكونية اللي ذكرها السائل أن قضية خلق السماوات والأرض التي يتحدث عنها القرآن ده هو بيقول كده القرآن الكريم في ست آيات محدودة تحكي قصة الخلق والإفناء وإعادة الخلق بالكامل في إجمال وشمول ودقة مذهلة على النحو التالي وأكمل قال بعض آيات من سورة الواقعة آية 75 و 76 فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم وذكر آيات أخرى كمل الست آيات لكن أنا هقتصر في الكلام عن هذه الآية الأولى فقط دكتور النجار بيعلق على ذلك قائلا قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في ست آيات تلخص خلق الكون وإلى آخره. ويزيد بقى يقول لك إيه؟ لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين. الكلام ده في صفحة 45 من كتابه. ياه إني لأعجب كل العجب من كلام عالم يفترض فيه الأمانة العلمية في البحث والتدقيق في التعبير فكيف يعلم هذا العالم أنه العالم أن هذا العالم أنه لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين لا لماذا لم يبحث في الكتاب المقدس وفي تاريخ علم الفلك وهو الباحث الحاصل على درجة الدكتوراه التي تقرر بأنه قد وضع قدمه على سلم البحث العلمي الموثوق به إذا أين هي الثقة التي أولتها له الجامعة التي حصل منها على هذه الدرجة العلمية فهل عدم بحثه في الكتاب المقدس وكتب الفلك ناتج عن الجهل بهما اذا كان الامر كذلك فهذه مصيبة وان كان عدم بحثه فيهما ناتج عن تجاهلهما فالمصيبة افدح ماذا يفعل هذا العالم الجليل عندما يكتشف سامعوه وثيقة التي تعمد إخفاءها عنهم فيجدونها واضحة جلية في الكتاب المقدس الذي كتب قبل الإسلام بآلاف السنين وتحدث عنها وتحدثت عنها كتب علم الفلك التي تعود إلى الحضارات الموغلة في القدم أي قبل الإسلام بآلاف السنين أيضا لذلك دعنا نناقش هذه الآيات القرآنية على ضوء ما جاء بالكتاب المقدس وعلم الفلك القديم الآية الأولى اللي حلقت فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم سورة الواقعة آية 75 و 76 يعلق الدكتور النجار على هذه الآية تعليقين يقول يعجب الإنسان من القسم المغلظ بمواقع النجوم والنجوم من أعظم خلق الله في الكون ده صفحة 38 من كتاب ويقول أيضا قصة خلق الكون يجمعها القرآن الكريم بدقة متناهية في ست آيات تلخص خلق الكون وإسلامه وإعادة خلقه تعالوا بنا نوضح بقى الآية دي وحديثي في التوضيح هيشمل أربع زوايا الزاوية الأولى قصة خلق الكون الزاوية الثانية النجوم والكواكب الزاوية الثالثة لماذا أقسم الله بمواقع النجوم ثم تفسير لرؤية مواقع النجوم لا للنجوم ذاتها نمسك أولا قصة خلق الكون اللي بيقول عنها لم يستطع الإنسان أن يصل إلى تصور شيء منها حتى أواخر القرن العشرين وأن ما جاء في القرآن من ست آيات تلخص خلق الكون كله أقول لسيادته مع احترامي الجزيل له هل قرأت قصة الخلق في أكثر دقة وسلاسة في سفر تكوين الذي كتب قبل الإسلام بحوالي ألفين سنة إن لم تكن قد قرأت اسمع ما يقوله الكتاب المقدس في أول صفحة منه أي في الإصحاح الأول من سفر التكوين والكلام لنا كلنا علشان خاطر نقدر نشوف ثلاثة الكتابة عن هذه الأمور العظيمة يقول في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء لتفصل بين النهار والليل وتكون لآيات وأوقات وأيام وسنين وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير على الأرض وكان كذلك فعمل الله النورين العظيمين النور الأكبر لحكم النهار والأصغر لحكم الليل والنجوم جعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة تكوين إصحاح واحد من آية واحد ل 19 يا عزيزي الدكتور نجار هل وجدت هل وجدت دقة وسلاسة نظير هذا الكلام؟ أرجوك أن تقرأ الكتاب المقدس أي التوراة والإنجيل لتستزيد علما وأعيد عليك قول رسولك وكتابك عن التوراة والإنجيل في سورة القصص آية 28 و 49 اللي هي آية 28 سورة 28 الآية 49 يقول قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما فأتبعه يبقى ارجع للتقويم تلاقي الثلاثة والدقة القسم الثاني من كلامي وهو النجوم والكواكب النجوم مذكورة بكل دقة في الكتاب المقدس ففي سفر أيوب الذي كتب قبل الإسلام بحوالي 2600 سنة نجد ذكرا لأسماء كثير من النجوم والكواكب لم يذكر القرآن الكريم مع احترامنا له شيئا نظيره ففي سفر أيوب إصحاح تسعة وآية سبعة إلى تسعة يقول الآمر الشمس والذي يختم على النجوم الباسط السماوات وحده صانع النعش مش النعش بتاع الميتين لا النعش ده اسم كوكبة زي ما هنشوف دلوقتي والجبار والثريا ومخادع الجنوب كلها أسماء لنجوم وفي سفر أيوب إصحاح 38 آية 31 و 32 يقول الله لأيوب النبي ليظهر ضعف أيوب يقول له إيه؟ هل تربط أنت عقد الثريا أو تفك ربط الجبار نجم اسمه الجبار هنشوفه دلوقتي أتخرج المنازل في أوقاتها البروج يعني وتهدم نعشى مع بناته نجمة هل عرفت سنن أو قوانين السماوات أو جعلت تسلطها أو تحكمها على الأرض إيه الكلام ده تعالوا نشوفوا حتة حتة إيه هو عقد السرية عقد مج... معناه مجموعة من النجوم منتظمة كالعقد أما السرية فيقول عنها قاموس الكتاب المقدس صفحة 234 السرية اسم مجموعة من النجوم وموقعها في عنق برج الثور وتظهر في أوائل الربيع كما أنه يمكن رؤية ستة أو سبعة من نجومها بالعين المجردة شو بقى اللي جاي ده ولقد كان العبرانيون الأول والساميون عامة أي من قديم الزمن من آلاف السنين يعنون عناية خاصة بدراسة الفلك مش لسه ما عرفوهاش إلا في, في القرن العشرين هذا الكلام يتفق تماما مع العلم الحديث الذي قال عن الثريا في الموسوعة العربية الميسرة صفحة 579 هي عنقود في كوكبة كوكبة الثور يحتوي على بضع مئات من النجوم ولكن يظهر منها للعين ستة فقط أطلق عليها اسم الشقيقات السبعة وكانت قديما أكثر لمعانا بحيث أنها كانت تبدو للعين المجردة ديت السرية طب ايه حكاية الجبار في سفر التكوين وفي سفر عاموس الذي صنع السرية والجبار في قاموس الكتاب المقدس صفحة 245 يقول الجبار اسم لأحد الأبراج وهو مجموعة من الكواكب تحتوي على ألف كوكب ويشبه الجبار بإنسان عظيم القوة وترى هذه المجموعة بقرب الدب الأكبر وده بيتفق برضه مع اللي قالته الموسوعة العربية الميسرة صفحة 610 بتقول الجبار كوكبة يمثلها الأقدمون بصورة محارب وتحتوي على سبعة نجوم براقة طيب نوصل للمنازل اللي اتكلم عنها أيوب المنازل هي البروج والبرج في اللغة هو المنزل المبني على الحصن في المعجم الوثيق الجزء الأول صفحة 47 وطبعا الأبراج معروفة في اللي بيشوفوا الجرايد يقول له أنت من برج إيه برج الدلو يعني ولا برج العقرب أبراج يعني نجوم جاء عنها في قاموس الكتاب المقدس صفحة 968 المنازل هي الكواكب الاثنى عشر وكان القدماء الوثنيون يعبدونها في ملوك الثاني 23 آية 5 وقد جاء عنها بالموسوعة العربية الميسرة صفحة 1507 هذه الكواكب الاثنى عشر موجودة حول دائرة البروج أو الكوكبات البروجية طب نيجي للنعش المذكور أيضا في أيوب صانع النعش والجبار والثريا يقول ده أيوب تسعة تسعة جاء عنها في قاموس الكتاب المقدس صفحة 972 النعش كوكب كبير ذات نور قوي اسماه اليونان, اليونان والرومان الدب الاكبر وفي الموسوعة العربية الميسرة صفحة 782 الدب الأكبر كوكبة شمالية أطلق عليها أطلق عليها أسماء قديمة مثل المحراس والعربة أي النعش ومخادع الجنوب هي كواكب الجنوب ده الكتاب المقدس وان كان الدكتور النجار ما قراش الكتاب المقدس ربما تعصبا يعني وعارف ان هو محرف فعشان كده ما عرفش العلم القديم وبيقول على كده ان القرآن هو اول من تكلم عن الامور ديت لا ينقصك يا دكتور ان تقرأ وتبحث حتى ولو كنت مختلف مع الشيء في الرأي لكن اقراها من باب انك انت انسان باحث وعالم طيب ما قريتش علم الفلك تاريخ علم الفلك اقرا شوي اقول لك علم الفلك ودراسة الأجرام شغلت عقول الناس منذ أقدم العصور وبلغوا فيها شأوا عظيما صبروا أغوارا عميقة في معرفة أسرار الكون طب شوف المعلومات ديت عن الجماعة دول بتوع الفلك قالوا ايه عن النجوم يقول استرعت النجوم انتباه الانسان الشرقي منذ العصور الغابرة ومن هنا قام ع- علم الفلك الذي ظهر ظهارا عظيما في حضارات ما بين النهرين اي في القرن الرابع قبل الميلاد وتأثرت به باقي حضارات الشرق حضارات دي قبل الاسلام ويذكر ايضا لقد كان العبرانيون الاول والساميون وعامة الساميون عامة في القرن الخامس قبل الميلاد يعنون عناية خاصة بدراسة الفلك وهذا واضح من قول أشعياء النبي ليقف راصد الأفلاك الناظرون في نجوم السماء آجي أيضا إلى الموسوعة العربية الميسرة عشان يقراها أي إنسان في صفحة 1311 عن علم الفلك وقدم أيامه أي أنه يعود إلى آلاف السنين تقول هذه الموسوعة علم الفلك هو علم دراسة الأجرام السماوية وتكشف آثار بابل والصين والهند الحضارات القديمة من آلاف السنين قبل الميلاد معرفة فلكية وكان الفلك عند قدماء المصريين تطبيقيا كعمل الخرائط النجومية وصنع الآلات لرصد النجوم وتسميتها بأسماء خاصة وقد عرفوا النظر في النجوم منذ أبعد عهدهم لحياة الاستقرار أي قبل الميلاد بآلاف السنين عرفوا بروج القمر والنجوم زحل والمشتري والمريخ والزهرة وعطارد وتركوا في قبر سيتي في سنة 1290 قبل الميلاد خريطة فلكية وفي معبد دندرة دائرة فلكية إلى معرفة قدماء المصريين بالفلك لم تكن ضئيلة ده كلام الموسوعة وتواصل الموسوعة فتقول قد نهض علماء اليونان قبل الميلاد بمئات السنين بالناحية النظرية من بينهم طاليس وفيثاغورس إلى آخره. أنا عايز أجي إلى حتة مهمة أوي. الموسوعة العربية دي بتقول إيه؟ وكان التقسيم عند القدماء وخاصة العرب قبل زمن محمد ثلاثة أقسام نظري وعملي وتنجيم. والعرب اعتمدوا على كتاب السند هند وهو في الحقيقة خمسة مؤلفات هندية قديمة إلى آخره. طيب آه، لماذا أقسم الله بمواقع النجوم يتساءل الدكتور النجار عن سبب قسم الله بمواقع النجوم وحاول أن يلبس كلمة مواقع ثوبا علميا حديثا وأحب أن أسأله ببساطة إن كان يدري سيادته عن مواقع عبادة النجوم بالجزيرة العربية أم يجهل أو يتجاهل ذلك طيب اسمع إذا كلام الشهر الثاني في كتاب الملل والنحل يقول ان النجوم والكواكب كانت معبودات للأمة في الجزيرة العربية كلها وقد كان لكل قبيلة واحد منها قبيلة حمير كانت تعبد الشمس قبيلة جزام تعبد المشترى قبيلة قيس تعبد الشعرى قبيلة أسد تعبد عطارد وكانت الكعبة معبدا لزحل ألا يدري الدكتور العالم النجار سبب القسم بالنجوم في قول القرآن الكريم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم سورة الواقع 75 76 الحقيقة التي ينبغي أن نعرفها أن محمدا في بداية دعوته أراد أن يجذب سكان الجزيرة لدعوته بالتقرب إلى النصارى واليهود وأتباع المعبودات الأخرى الموجودة في الجزيرة العربية بدليل أن في سورة النجم يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وهي معبودات أصنام ثم أضاف عليها كلام لم يذكر في القرآن لأنه نسخ لكن ذكر عنه الإمام النسفي والإمامان الجلالان ما يلي النسفي قال في التفسير بتاعه الجزء الثالث صفحة 161 قال إيه؟ إنه عليه السلام كان في نادي قومه يعني في مجلسهم يعني يقرأ سورة النجم وهي والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى صاحبكم اللي هو محمد يعني ربنا بيقول للناس يعني فلما بلغ قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى جرى على لسانه يعني أضاف قائلا اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا يعني ايه الغرانيق العلا الرائعة الجمال العالية المقدار تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى ده بيمدح في, ال في الآلهة الوثنية الجلالان بيقولوا في التفسير بتاعهم بقى يقول ايه آه لما سمعوا الناس بتوع اللي بيعبدوا اللات والعزى ومنات يقول كده في الكتاب بتاعه ففرحوا بذلك فرحوا بذلك وابتدوا يعبدوا عبادته ويعملوا إلههم وبعدين ظهر له جبريل قال له ازاي تقول الكلام ده انا ما قلتهولكش انا مش عارف انا صوته ازاي قال له يبقى الشيطان لك على لسانك وحي من قبل الشيطان فاعتذر طبعا واتلغت اتلغت الحكاية ونسخت من القرآن لكن هو قالها ليه عشان يجتذب الناس في بداية دعوته كان بيجتذب النصارى ويقول انهم بيؤمنوا بالله واليوم الاخر ولهم اجرهم عند ربهم وانهم لا يحزنون وكان بيكسب الصابئين والصابئين دولة عباد الكواكب والنجوم في سورة المائدة آية 69 يقول إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله ده الصابئين دول يا عم بتوع بدل نجوم أيوة ما هو عارف وعارف إن دول بيعبدوا النجوم فهو بيجتذب الناس كلها طبعا عشان خاطر يلمهم لكن الحقيقه ودي اخر حاجه عايز اقولها عشان ما اطولش عليكم ونطول آه، الدكتور آه، زغلول قال ان مواقع النجوم ديت ده معناها ان النجوم في حركه دائمه ولما بنشوفها على البعد في الاف الس- يعني السنين الضوئيه فيبقى ان عمل ما نشوفها تكون النجمه تتحرك من مكانه فاحنا بنشوف المكان اللي كانوا فيه فيبقى حركه النجوم دي اول حاجه يتكلم عنها حد هو القرآن بنقول له لا مهلا هي بس المشكلة انك انت بقيت دكتور لكن ينقصك الكثير من البحث يا دكتور مع حبي ليك واكرام شخصك لا يا عزيزي محاولة الدكتور زغلول النجار ان نلبس هذا اللفظ ثوب الاكتشافات العلمية الحديثة ليرقى بها الى حد التنبؤ والاعجاز العلمي بقوله ان الانسان من فوق سطح هذه الارض لا يمكن له ان يرى النجوم على الاطلاق ولكنه يرى مواقع مرت بها النجوم ده في صفحه 39 من كتابه ظنا ان هذه الحقيقه العلميه كان اول من تكلم عنها هو القران الكريم نقول له لا لقد تكلم الكتاب المقدس عن حركة النجوم الدائمة بصورة بلاغية رائعة إذ قال في رسالة يهوذا آية 13 نجوم تائهة يعني دائمة الحركة مش مستقرة في مكان لفظ بليغ استعارة مكنية جميلة في سفر ي- في رسالة يهوذا من قديم الزمن من قبل الإسلام بستة قرون الكلام موجود ولكن بالرغم من وجود كل تلك الحقائق من نجوم بأسمائها وتوهان النجوم وحركتها في الكتاب المقدس قبل القرآن بستة قرون إلا أننا لم ولن ندعي أن الكتاب المقدس فيه إعجاز علمي بالرغم من كل هذا ومن رغم من هذا الصفقة لكن احنا مش من هواة ان احنا نطلع الانجيل والكتاب المقدس من الاعجاز العلمي عشان فيه هذه الاشارات لكننا نركز دائما على ان الكتاب المقدس هو كتاب روحي يقدم للانسان ما يحتاج اليه من غذاء روحي وارشادات لمسيرته الروحيه نحو الله المحب وان كان لا يخلو من هذه الاشارات لكن اللي بيهم خلاص نفوسنا عشان كده انا بقول لكل الموجودين في الحجره او الحجرتين بالصريح بالمعنى الاوضح ان نلجا للكتاب المقدس نقرا الكتاب المقدس نطلع لنعرف ما نبقاش زي الدكتور اللي حاصل على شهاده عليا دكتوراه وما ويجهل آه، الف باء في الكتاب المقدس حرام عيب اطلعوا ايها الاحباء اقرأوا عندكم الكتاب المقدس موجود على الانترنت وان كنت تحب نبعته لكم نبعته بالايميل وربنا يدينا بصيرة لنقرأ ونفهم ونعرف ونعرف من خلال الكتاب المقدس الحق الذي يحررنا ويقودنا في المسيرة الروحية هذه مجرد تساؤلات أيها الأحباء نريد إجابة عنها ومعرفة لمضمونها لنقف على أرضية مشت- مشتركة سويا ومرحب بكل الموجودين في الحجرة وأرجو أنكم تذكروني في صلواتكم باستمرار طولت عليكم أنا آسف والكلام والمايك معك يا أخ بسيط